بما هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتبسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم اسمع إذا
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقد وقفنا عند قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه في الحديث الرابع قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره كنا قد وقفنا في آخر الرواية السابقة وهي رواية ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي وفي آخرها أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي وورقة بن نوفل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كما هو واضح من لفظ الرواية الماضية آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه آمن به قبل الرسالة هو آمن به في فترة النبوة ومعلوم أن النبوة تفترق عن الرسالة مقصود بالنبوة من ساعة ما جاءه الوحي إلى أن أمره الله تعالى بالصدع بالدعوة وأمره بتبليغ الدعوة للناس وقال له فاصدع بما تؤمر هنا تبدأ الرسالة وقبل هذا هي نبوة هو في وقت النبوة غير مأمور على قول بعض أهل العلم ممن يجعل الفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة أو أن النبي هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بوحي ولم يأمره بالبلاغ والرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بوحي وأمره بالبلاغ فعلى من يجعل الفرق بين النبي والرسول أن النبي لم يؤمر بالبلاغ والرسول أمر بالبلاغ ففترة النبوة على هذا القول ليس فيها بلاغ للناس ده هي كأنها فترة إعداد وإن كنت أرى أن هذا الفرق بين النبي والرسول غير صحيح وأن الصواب أن الفرق بين النبي والرسول هو أن النبي من جاء على شرع من سبقه ومأمور بالبلاغ وإلا ما الفائدة ما الفائدة أن يرسل الله تعالى رجلا ويوحي إليه بوحي ثم لا يأمره ببلاغ الناس ومعلوم أن هناك من كان نبيا فقط ولم يكن برسول كان هناك أنبياء كثيرون جدا الأنبياء كثر جدا بضعة وبضعة وعشرون ألفا أو أكثر مئة وبضعة وعشرون ألف كما في بعض الروايات فكيف تصور أن يكون النبي غير مأمور بالبلاغ طب ما الجاي يعمل ايه لنفسه يعني وما الفائدة فهذا الفرق أراه فرقا غير صحيح والصواب ما ذهب له بعض أهل العلم وهو قول المحققين أن النبي من جاء على شرع من سبق اللي جاي بيحيي شريعة من سبق من الرسل ويحيي كتاب من سبقه هو يأتي بلا كتاب وبلا رسالة جديدة إنما يأتي يحيي رسالة الرسول الذي سبق ولهذا صح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل العلماء عندنا بيجوا يجيبوا رسالة جديدة بيجيبوا كتاب جديد لا ده هم بيجوا يحيوا شرع النبي الرسول الأمي صلوات الله وسلامه عليه فكذلك كان أنبياء بني إسرائيل كانوا يجوا يحيوا شرائع الرسل الذين أرسلوا فيهم فكأن الراجح أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من جاء بشرع من جاء يحيي شرع من سبقه من الرسل ولم يأتيه كتاب جديد ولا شرع جديد والرسول من جاء بشرع جديد وكتاب جديد خاص مستقل به ده الرسول وإلا فالجميع مأمور بالبلاغ والآيات التي ذكرت في هذا وذاك لا تفرق بينهما إلا بمثل هذا الفرق فيما يظهر والله أعلم على كل وقع الإشكال عند بعض أهل العلم في إيمان ورقة ابن نوفل خاصة الجماعة اللي بيقولوا إن الفرق بين النبي والرسول إن النبي غير مأمور بالبلاغ مش مأمور إن هو يقول لحد تعالى لسه ده هو الآن مع نفسه فيقول لك إن ورقة آمن قبل الرسالة آمن بعد النبوة وقبل الإيه الرسالة ده جاله ثاني يوم ده هو الوحي جاله الليلة دي يوم يوم ليلة 17 من رمضان الصبح 18 رمضان أو 19 رمضان بقى في الصباح يعني ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة فورقة قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ إذ يخرجك قومك فآمن وصدق ودلل له أنه الرسول ده كان ثاني يوم من مجيء جبريل عليه السلام ولسه النبي ما لم يؤمر لا بشيء وبعض العلماء يقولوا أن أول الرسالة يبدأ من عند يا أيها المدثر قم فأنذر اقرأ دي كانت نبوة فقط بيان ان هو بقى نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق لكنه لم يكن مأمورا ببلاغ أحد وجاء الأمر بالبلاغ في, في المدثر وهي ثاني ما أنزل من القرآن أول ما أنزل اقرأ أول اقرأ مطلعها خمس آيات الأول من اقرأ العلق وثاني ما أنزل يا أيها المدثر على رأي الجمهور من أهل العلم فهو نبئ بإقرأ وبعث وأرسل بالإيه بالمدثر في المدثر قيل له قم كفاية بقى تزميل وكفاية تدثير إنه رجع من رجع من يوم أن أخذ اقرأ يقول إيش زملوني زملوني دثروني دثروني فسمح الله له بهذا قال خليه حتى يذهب عنه الرعب ثم بعد هذا قال له يا أيها المدثر يا من ما زلت تخاف انتهى الأمر خلاص ذهب عنك ما تجد قم فأنذر بلغ بقى ما أنزل إليك فأرسل بالمدثر ونبئ بإيه بإقرأ ده على القول بأن الفرق بينهم أن النبي لا يؤمر بالبلاغ والرسول يؤمر بالبلاغ وده كما قلنا يحتمل النظر يعني وإن كان الأرجح ما ذكرناه فالعلماء بيقولوا بعض العلماء بتقول طب الآن ورقة بن نوفل أسلم تاني يوم النبوة وما كانش جالس الرسالة ما كانش نزل عليه المدثر دي فهل يعد من الصحابة وهل يعد هو من أول من آمن من الرجال أم لا الأجهوري أحد العلماء يقول جزم العراقي بأنه هو الذي آمن ثانيا بعد خديجة العراقي العراقي الإمام العراقي الإمام الحافظ الشهير آه، له ألفية في السيرة حافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر أحمد بن حسين العراقي له ألفية في السيرة فبيقول في الألفية دي إيه وهو الذي آمن بعد ثانيا وكان برا صادقا موافيا اتكلم عن ورقة والصادق المصدوق قال إنه رأى له خضخضة في الجنة والصادق المصدوق قال إنه رأى له خضخضة في الجنة نفسا قال رأيت لورقة بن نوفل خضخاضة في الجنة سمعته كده سمعت دفا عليه أو ما شابه ذلك في الجنة فالعراق بيميل على إن بي- بيرى إن ر- ورقة بن نوفل هو أول من أمن من الرجال آمن قبل أبي بكر الصديق وأنه ثاني رجل آمن على وجه الأرض بعد خديجة لأن ده تاني يوم النبوة تاني يوم الوحي على طول كان هو معاه لكنه لم يمهل مات سريعا كما في حديث الزهري عن عروة عن عائشة ثم لم ينشب ورقته أن توفي بعد ما قال له كلمتين دول وقال له أنا أقف معاك ونفسي أي يحضر يجي علي يوم أقف معاك وأعمل اللي ما اتعملش لم ينشب لم يأتي وقت طويل حتى مات ورقة وفتر الوحي والوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ بعد ما جاله قال له أوائل اقرأ الخمس آيات دول لم يأتيه الوحي واختلف أهل العلم في وقت الفترة قعد قد إيه ما بيجلوش قيل ثلاث سنوات وقيل بل سنتين وقيل ستة أشهر وقيل بضعة أيام ده ليالي معدودة مش سنين ولا حاجة ها طب آه، و- و- وورد في بعض عند في في في التفسير الإمام أحمد أنه لما فتر عنه جبريل كان يأتيه إسرافيل وإسرائيل قرن بنبوته في أول الأمر بقى عند في الفترة دي قيل هذا ولا يثبت هذا رؤية من مرسل الشعبي ولا يكاد يثبت بإسناد صحيح متصل يعني أيما كان الفترة كانت قد إيه سنتين ثلاثة وعلى كل على مع أن الأقرب أنها كانت وقتا يسيرا وقتا يسيرا يدل له ما سيأتي ما الداعي لهذه الفترة لماذا قطع الله عنه الوحي بعد جبريل بعد ما جاله في الغار ور- ورجع مرعوبا قطع عنه الوحي لما قال أهل العلم إنما فتر الوحي حتى يهدأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما رجع من أول من اللقاء رجع ويقول لخديجة زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي وقلنا العلماء اختلفوا في خشيت دي خشي من ايه خشية قيل خشية الموت وقيل خشية المرض يحصل له حاجة وقيل خشية الشدة موضوع كبير فأراد الله تعالى أن يعطيه وق- وقتا حتى تهدأ فيه نفسه ويشتاق للوحي المرء لما يجي يعمل حاجة كده مهمة جدا حاجة كبيرة يعني م? مثلا آه، أي حد كده الحاجات اللي هي لها فيها رغبة للنفس يعني يعني مثلا تجد مثلا المرأة تحمل ويطلع عينيها في الحمل وهنا على وهن وهنا على وهن تقعد تسع شهور يطلع حباب عينيها وتذوق المر في الحمل ده وتقول أول وآخر مرة ما تحصلش تاني خالص وأنا عليا بيه الكلام دوت ويطلعوا العيال يطلعوا عينيها ويجننوها كمان زيادة وتقول أول وآخر مرة وبمجرد بس ما ت- ما تضع وتقعد كده مثلا بعدها كده شهر شهرين وتنسى القصة دي تريد أن تحمل مرة أخرى لا متعلقة أن تحمل الله يا حاج أنت مش لسه قايلة خلاص والله ما يحصل وم- وطلعوا عينيا وأول وآخر مرة ما هي لما ذهب عنها الروع وخفت الشدة طمحت نفسها لما فيه من اللذة الموضوع ده شيء عظيم الأولاد ده وال وال وال والبنون والحاجات دي زينة الحياة الدنيا والمرء يحب الاستكثار منهم الرجال والنساء لكن هي بيمنعها هذا بس بيمنع عنها هذا الحب وهذه اللذة وقت الشدة فإذا زالت الشدة ونسيت بقى موضوع ال- الولادة والساعتين الألم دول و- والحكايات دي كلها تعود لها اللذة الأصلية فتطلب ذلك مرارا ولا تكل ولا تمل فكذلك لما حصلت الشدة الأولى بلقاء جبريل أراد الله تعالى أن يقطع عنه الوحي مدة لغاية ما هو ينسى الشدة ويذكر اللذة فإيه فيشتاق يبقى عايزه يجي حتى في آه، في بعض الروايات في رواية معمر في التعبير عن الزهري بلاغا وهذا لا يثبت لكن شوف لغاية إلى, إلى, إلى أي حد يعني قال في هيجي في كتاب التعبير من رواية معمر عن الزهري في الحديث دوت حتى حزن رسول الله فترى الوحي حتى حزن رسول ده أنت كنت خايف امبارح ولا الأسبوع اللي ولا الشهر اللي فات لا بقى عايز أشوفه تاني حتى حزن فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فيبدو له جبريل ويقول يا محمد إنك رسول الله فيرجع هذه القصة لا تصح هذه الزيادة باطلة لأنها بلاغ معمر ما شافش حاجة بيقول فيما بلغنا كانوا بيقولوا لنا اشته... كانوا بيقولوا الكلام دوت على سبيل يعني تعلق النبي بالإيه بالوحي ولا يقول قائل ان هو ازاي يعمل كده وما كانش يجوز ان هو يروح يقدم على الانتحار نقول له ما كانش ساعتها بقى نبي لسه ده هو جالب جبريل مره وقال له اقرا وسابه ومشي ما يعرفش ايه القصه لسه خالص لا تقال له عليك ايه ولا ليك ايه ولا جات له رساله ولا بتاع فما كانش ساعتها الرسول لو احنا سلمنا بصحه القصه وهي غير ثابته لانها كما قلت اسنادها منقطع معمر بيقول فيما بلغنا ولا الزهري بيقول فيما بلغنا وبين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي بينهم وبين بعض 100 100 100 سنة ولا حاجة شافش حاجة يعني ولا سمع من حد ما بيقولش مين اللي قال له الكلام دوت فده منقطع باطل لا يثبت لكن لو سلمنا إن الحكاية دي صحيحة وثبتت يعني وأنه صلى الله عليه وسلم كان بروح من شدة حزنه على فتور الوحي يحاول يرمي نفسه من فوق الجبل فإنها لا, لا, لا, لا, لا تناقض عصمته صلوات الله وسلامه عليه لأنه يوم فعل ذلك لم يكن أتاه جبريل إلا مرة ولم يكن أبلغه بشيء ولا علمه شيء ولا أعلمه أنه رسول ولا غيره فكان يتصرف مقتضى فطرته وحبه للقاء هذا الخير فما كانش لسه بقى رسول حتى يحسب هذا عليه هذا كما قلنا على فرض أنها إيه ثابتة لكنها لا تثبت والحمد لله أصلا فالإمام ابن شهاب بعد ما حكى القصة دي من طريق طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حب يجيب لنا تكملة ليها بقى من طريق آخر فقال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال جاب القصة بقى من طريق سيدنا جابر بعد ما جابها من طريق سيدنا عائشة رضي الله عنها راح جايب لنا كمان ايه حته منها عن سيدنا جابر وهكذا السنه السنه كل الصحابه يكمل بعضهم بعضا جماعه المغفلين اللي ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجه وينكروا على ابي هريره كثره حديث ابي هريره يقول لك ابو هريره الراجل دوت قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وقعد منهم ما اعرفش كم شهر في البحرين وكم شهر ما اعرفش فين يعني كل اللي قعدوا معاه تقريبا سنتين يعني 600 يوم ازاي يروي خمس تلاف حديث ازاي اكيد كلهم كذب من عند نفسي كنت على حيلك بس شوي اولا لو احنا قسمنا الخمس تلاف حديث دول على 600 يوم يطلع في اليوم كم حديث كام خمس تلاف على ستة على على 600 ها ثمان احاديث يعني ثمانية عامة احاديث ابي هريرة لا تجاوز سطرين ثمانية في اثنين بكم سطر 16 سطر يعني صفحة نص صفحة صفحة 24 سطر أي, أي, أي, أي يستكثر على رجل أن يروي عن النبي وهو كان ملازم لي يقول كنت أصحبه على ملء بطني كانش ورايا شغلة ولا مشغلة غيره كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق كانوا تجار وإخواني من الأنصار يشغلهم الزراعة العمل في أراضيهم كانوا بيزرعوا ويقلعوا وأنا كنت قاعد في في المسجد مع أهل الصفة لا هم لي إلا السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا ما كان مرة حدث بحديث فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها قال يا أمة قال لها يا أمي ما هي أم المؤمنين لا معلش أنا متأكد إنه لم يكن يشغلني الكحل والمرآة عن رسول الله قال لها لا معلش انت ممكن ما تكونش سمعتي كنت مشغوله بتحط الكحل بتعملي بتتزيني مشغوله عن كده لكن انا اعد للنهار مش ورايا غير السماع منه فانا ما انا ما لخبطش في دي ولم يشغلني عنه شاغل فسكتت فعلا لأنه هو كان بيقعد معاه أكثر من السيدة عائشة رضي الله عنها السيدة عائشة بيجي لها نصلم يوم في تسعة أيام يومين بعد ما ترك السودة يومها لعائشة بقى بيعد عليها في, في التسعة أيام يومين يعني في الشهر كله كم يوم هم؟ ثمان أيام ولا أقل لا ده ده ده ده, ده, ده ست أيام ست أيام في الشهر بس تراه وطبعا بتراه في يعني نص نصف النهار مش كل النهار انه في في المسجد ومع الصحابه وهنا وهناك فالقصه كلها كام ست ايام في الشهر يعني في العشر سنين كم يوم في السنه كم يوم ستة في 12 ها اتنقص كلكم زي كده خياف في الحساب ولا ايه 72 72 في 10 700 يوم 700 يوم مثلا يعني وخلي بالك ابو هريره قعد قدهم في سنة- في سنتين بس مش ثلاث سنين كمان لو قلنا ثلاث سنين يبقى قعد اكثر منها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعد متفرغ هي الاوقات دي كلها ما كانتش كلها طبعا سماع كان بعضها سماع وبعضها نوم وبعضها انشغال بامور ال- البيت وبعضها يعني فيصفو لها منها النصف لكن ابو هريره كان قاعد كده وراه كظله فما ينكر من رجل كان كظله ينقل عنه وهو يتكلم في اليوم كله نص صفحة كتير لا مش كتير مش بس كده كمان هذا نصف صفحة لما تيجي تبص فيهم ما تلاقيش أبو هريرة تفرد منهم بشيء تلاقي الحديث اللي رواه أبو هريرة بيروي زيه ابن عمر لو جيت تقسمهم ل 5000 حديث هتلاقي مثلا 500 رواهم مع ابن عمر و300 رواتهم معاه عائشة و200 رواهم أبو ذر برضه معاه و300 كمان رواهم عمر و200 رواهم أبو هريرة و400 فهتلاقي الصحابة كلهم مشتركين معاه كل في مجموعة فلم يتفرد هو بالخمس 5000 والذي تفرد به فقط لا يجاوز 120 حديث فما تنكر من رجل جلس معه ملازما له ثلاث سنوات يتفرد عنه بمئة حديث ده كتير لا كتير ولا حاجة بس اللي ما يعرفش يقول ايه يقول بطيخ يقول اي حاجة اللي ما يفهمش وما يعرفش يقول اللي هو عايزه بس شوف مين اللي يسمع له واللي يسمع له يبقى اجهل منه اللي يسمع لواحد مش عارف حاجة ومش متخصص ومش دارس يبقى يستاهل الإجرام لما يضلله ربنا مش هيسامحه لأنه مقصر ينبغي أن يسأل أهل الذكر مش أهل الغفلة وأهل الجهالة فالزهر يروي حتة عن عائشة ويروح مكمل قصة من جابر بن عبد الله نفس الموضوع هو برضه راويه وعارفه فالسنة كانت منتشرة بينهم جميعا ما كانش حد محتكر حاجة يعني قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن جابر بن عبد الله الأنصاري الخزراجي المتوفى بعد أن عمي سنة 78 وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة آخر الصحابة موتا بالمدينة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وهو يحد وآخر الصحابة على الإطلاق موتا في الدنيا أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه الدوسي قال وهو يحدث عن فترات الوحي جابر رضي الله عنه بيتكلم عن الوقت بتاع الايه فتور الوحي ان الوحي ما عادش بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم دوت فيه اللي قلنا قيل ثلاث سنوات وقيل سنتين وقيل ستة اشهر وقيل غير ذلك قال بينما انا أم بين وبين هي ب- بي- بين بالالف هي بين من غير الف لكن اشبعت فيها الايه النون في فتحه شويه بين انا امشي إذ سمعت صوتا من السماء ده بقى أول اللقاء بعد الفترة يقول ده, ده إن الوحي محتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول لقاء دوت وهو يروح ويرجع يروح يطلع الغار يقول هيجي ما يجيش يطلع هنا ما يجيش ينزل في أجياد ما فيش لا حتى حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم الله ده خاصة هو بدأ يفهم إن دوت ده ده ده, ده الناموس الذي جاء موسى كما قال ورقة بن نوفل فكان عايز يجي بأي وقت في أي طريقة ويروح يستناه ما يجيش ويروح يستناه ما يجيش قال بين أنا أمشي فمر بقى من مرات ده بقى ال- ال- الصلة بقى من جديد أهي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء سمعت صوتا يقول يا محمد هو في بعض الروايات قال فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا نظرت قلت أكيد حد من الجماعة أصحابنا ولا حاجة بينادي علي فلم أرى شيئا نظرت عن يساري فلم أرى شيئا فنظرت خلفي فلم أرى شيئا في من أين يأتي هذا الصوت قال فرفعت بصري إلى السماء قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء أه ده جيت أنا أهو بشرى فإذا الملك الذي جاءني بحراء اللي هو جبريل عليه السلام أهو جالس على كرسي بين السماء والأرض قاعد على كرسي بين السماء والأرض في رواية قد سد الأفق مقفل السماء خالص طبعا جبريل عليه السلام خلقه عظيم له ستمائة جناح على هذه صورته الحقيقية بقى له ستمائة جناح ما بين كل جناح والآخر كما بين السماء والأرض لما يفرد كده جناحين ويسد ما بين السماء بين المشرق والمغرب ي- يقفل الدنيا خالص ما تشوفش منه حاجة خالص واخد بالك ولما أراد الله تعالى أن يهلك قرى قوم لوط كانوا خمس قرى قرى سدوم حملها على طرف جناح من أجنحته دخل كده طرف جناح واحد من الستمية تحت الخمس قرى غرسهم ورماهم في الهواء فبلغوا السماء حتى سمعت الملائكة صوت الديكة وراح قلبهم على وشهم في الأرض كما قال فجعلنا عاليها سافلها خلى اللي فوق تحت واللي تحت فوق وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فجبريل عظيم الخلقة فهو ما شافوش بالصورة دي جوه الغار بس هو كأنه عرف مما رآه من بعض شأنه قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض قال فرعبت منه وخفت تاني ما هو لسه برضه موضوع تقيل موضوع عظيم يعني والصورة تغيرت تعظمت قال فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر لا خلاص كانت أول مرة نتركك أول مرة تنتقد تتزمل تتدثر معك عذر لكن الآن دي ثاني مرة ما عادش في وقت للكلام ده خالص قم فأنذر قم وأد ما أمرك الله به انتهى وقت التدثر والتزمل فصدع صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به ولهذا العلماء يقولون ان هذه الآية هي آية الإيه؟ النذارة وآية الرسالة وأن النبي أرسل بهذه الآية بدأ بقى الشغل من هذه الآية قم فأنذر هناك لما تزمل ما قالوش حاجة تركه حتى يذهب عنه الروع لكن هذه المرة ما انت شفته قبل كده مرة وخلاص بقى انت كنت بتسأل عنه وكنت زعلان عليه ولما يأتيك تخاف منه مرض لا ما عاد هناك مجال لهذا اثبت قوى الله قلبك قم فأنذر وربك فكبر قدم أمر الله وكبره على كل شيء إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع ثم بدأ الوحي بقى في طريقه ولم ينقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع وصارت تأتيه الآيات والأحكام شيئا فشيئا حتى أتم الله عليه نعمته وفتح له ما كان قد كتبه له من الشرف العظيم والرسالة المستقيمة الخاتمة صلوات الله وسلامه عليه تبعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتبعه هلال بن رداد عن الزهري البخاري بيذكر ان هؤلاء المذكورين اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي هذا تابع يحيى بن بكير اللي هو راويه عن الليث هناك عن عقيل عن ال- عن الزهري فتابعه على هذه الرواية عبد الله بن يوسف التنيسي المصري أيضا رواه كذلك وروايته ستأتي عند المصنف في كتاب ال- الأنبياء في قصة موسى عليه السلام وفيها التصريح بسماع الزهري من عروة وأبو صالح هذا عبد الله بن يوسف بن صالح كاتب الليث بن سعد أيضا رواه كذلك عن الليث بن سعد عن عقيل وهذا أيضا إيه إيه متابعة يعني ل- ل- لبو- ليحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا ذكر أن آه، بعض ال- الرواة اللي هو يونس ومعمر تابع عقيل بن خالد الأيلي في رواياته عن الزهري رووا هذا الحديث مثل عقيل عن الزهري لكنهم غيروا كلمة عند الزهري فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرواية عقيل عن الزهري يرجف فؤاده قلبه كده يكاد ينخلع من مكانه في رواية يونس ومعمر فرجع بها ترجف بوادره البوادر هي اللحمة اللي بين ال- العنق والمنكب عمال تنتفض لما الواحد يكون كده خايف وم- ومضطر تقعد تطلع وتنزل كده وكلاهما بمعنى يعني والله تعالى أعلم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل وهذا الحديث الخامس قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال جمعه لك في صدرك وتقرأه وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه وهذا الحديث الخامس يتحدث عن شيء من أحوال الوحي ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي البخاري يروي هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل هو المنقري أبو سلمة التبوذكي الحافظ الجليل المتوفى بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال يحيى بن معين ما جلست إلى شيخ إلا هابني أو عرف لي ما خلا هذا الأثرم التبوذكي هو من شيوخ يحيى بن معين أيضا فيحيى بيقول ما فيش شيخ رحت له إلا وكان يخاف مني وكان يخاف من يحيى جدا لأن يحيى كان إمام الجرح والتعديل يعني هو الشاهد على هؤلاء لو يحيى قال في الراوي ضعيف وقف حاله خلاص يبقى راوي بقاله مثلا 30 سنة عمال يلف في البلدان ويسمع الأحاديث ويكتب ويروي ولو قابل يحيى ولخبط ويحيى قال كذاب أو ضعيف وقف حاله حتى الموت ولا حد هيروي عنه خالص خراب بيوت يعني وضيع عليه رحلته فكانوا يهابونه لأنه كلمته مسموعة في الحتة دي وكان الرواة يتجملون له لما يقابلوه يقولوا أحسن حاجة عندهم حتى لو كانوا ضعفاء يعني سئل مرة يحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي محمد بن حميد الرازي هذا من مشايخ الطبر الذين أكثر عنهم الطبري جدا وأحد مشايخ الري مشاهير من أهل الري يعني وفيه كلام لكنه لما دخل بغداد والتقى يحيى بن معين تجمل له لما قابل يحيى وأحمد حدثهم بأحسن حديثه جاب لهم الحاجات النظيفة خالص ما فيهاش ولا غلطة فسئل عنه يحيى فقال لا بأس به لا قال ما بيمشي كويس ما شافش حاجة غلط والراجل منصف بيتكلم على اللي شافه سألوا يحيى عنه فقال ما به بأس كويس لكن أبو زرع الرازي بلدياته بقى اللي عارفه بقى كويس وعايش معاه وعارفه بقى على أصوله وعلى أبوه لما سئل عنه قيل له ما تقول في محمد بن حميد فأشار إلى لسانه قال عايز قطع لسانه يعني يعني كذاب فقدموا قول أبي زرع على قول يحيى بن معين وقالوا إن بلدي الرجل أعلم به من غيره بلدياته يعرف الواحد النهارده جاي قاعد في مصر وأصله مثلا من الإيه من الشرقية من الصعيد من هنا ولا هنا فيبقى هنا عامل نفسه بقى يا ما هنا يا ما هناك وعايش في الدور عايز تعرف بقى ده على حقيقته روح اسأل عنه في بلدهم شوف يطلع ايه ده هناك فممكن يبقى هنا عايش في الدور بقى وعامل نفسه بقى بيه بقى ويعني مولود بفمه ملعقة من ذهب بقى وماشي متأمع ومتنشر مش حد عارف يكلمه ويخيل لك أنه ابن يعني مش عارف مين يا أرض هدم عليك أدي تروح تلاقيه راجل بناس عاديين وناس طيبين وعادي يعني أنت عايش بدور ليه يا حبيبي ها ده القصة معروفة ولا أولك وآخرك أهو ما يعرفش يعمل كده هناك لأن هناك قافشين وعارفين القصة لكن هنا بلد ما حدش يعرفه فيها يعمل اللي هو عايزه بقى فبلدي الرجل أعلم به فكانوا يخافوا من يحيى جدا وكان يحيى له هيبة في القلوب عظيمة عند المحدثين لأنه كما قلت كلمته وشل ختم اللي يقول فيه يحيى كلمة ما هياش طالعة غير بالدم انتهى الموضوع خلاص فيحيى بيقول أنا عارف ده كويس ببقى عارف لما قاعد مع الشيخ عارف إن الشيخ مرعوب مني بس كانوا كلهم بيترعبوا مني إلا الراجل دوت هذا الأثرم الراجل الراجل ده أبو سنان متكسرة دوت الأثرم دوت ما كانش بيخاف مني ولا كان بيهم انا رايح جاي يقول لي انت عايزه واثق قوي من نفسه يعني يقول ما جلست الى شيخ الا هابني او عرف لي عارف ان انا ممكن اشرحه ما خلا هذا الاثرم التبوذكي بل كان يحيى يخاف منه كان يحيى هو اللي بيعمل له من حساب وقعت له معه قصه طريفه جدا حدثه مره التبوذكي حدث يحيى بن معين بحديث همام او بحديث عفان عن همام عن معمر تقريبا عن أنس أو شيء كهذا يعني عن أبي بكر في قصة الغار فيحيى شك في الحديث دوت فذهب إلى أبي سلمة التبوذكي ووقف قدامه خايف منه هو اللي خايف دلوقتي خايف يراجعه إن يحيى ياما راجع ناس واتضرب ياما جعل مشايخ حب يتأكد منهم من حديث خد له بوكس فيها يعني وما كانش يهمه برضه عادي في سبيل الدين فذهب إلى أبي موسى إلى أبي سلمة موسى بن اسماعيل أبو زكي ووقف أمامه وكان قد روى عنه عشرين ألف حديث كان سمع منه بس هو لوحده دوت من هذا الشيخ عشرين ألف فقال يا أبا سلمة حديثك عن عفان عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن أبي بكر ترى عفان سمعه يقول يعني أقرانك ممن روى عن عفان لم يذكروا سماعا له انت متأكد انك انت سمعته منه لكنه مش واخد بالك ولا حاجة قال فدارت حماليق عينه يعني بدأت تقلب ايه ألوان وقال له أنت تزعم أنك رويت عني عشرين ألف حديث صح؟ قال له بالضبط مظبوط قال إن كنت عندك كاذبا ف- فلم تحدث عن كاذب بعشرين ألف حديث وأنا عندك راجل كذاب ضيع وقتك معايا ليه يا ابني تسمع مني عشرين ألف حديث وأنا كذاب وإن كنت صادقا في عشرين ألفا عندك أكذب في حديث قال أنت ما بتفهمش لو أنا راجل بقى حدثت بعشرين ألفا لم أكذب هكذب في واحد طب أنا بمغفل ثم قال له برة بنت أبي فلان مراته يعني طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من عفان غير مرة ووالله لا حدثتك حديثا أبدا اطلع بره امشي ولا شافه تاني قال فهبته وجريت هروح فين قالوا ده بو- ده مرات طالق بالثلاثة مش مرة بالثلاثة إن لم أكن سمعته من عفان تتكلم في إيه يا ابني يلا بره ما تجيش هنا تاني والله لا حدثتك حديثا أبدا فمشى يحيى وهو إيه تأكد هو مبسوط أنه اتأكد من الحديث قال لك بعد كده أبوس دماغه وأرضيه الراجل طيب وهيرضى ويسمع كلامه كده هروح أبوس راسه وأقول له أنا آسف آخر مرة الحاجات دي الشيخ ناس طيبين يعني لكن هو كان همه إن هو إيه ياخد الحديث على وجهه ويتأكد من صحة سماعه لأنه هيتسأل عنه وده راجل ناقد مش مجرد راوي لازم يبقى عنده أخبار ج- وعنده تدقيق في كل مسألة وإلا ما بيعملش حاجة يبقى زيه زي العوام زيه زي عوام الرواه فالشاهد ان هو بيقول الراجل دوت بالذات ابو سلمه ده ما كانش بيخاف مني بالعكس ده هو اللي كان بيرعبني وانما سمي التبوذكي لانه اشترى دارا بتبوذك فنسب اليها حته كده اسمها تبوذك كان اشترى فيها دار ما عادش فيها ولا حاجه فنسب اليها وقال ابن ابي خيثمه سمعته يقول لا جزي خيرا من سماني تبوذكي هو كان متضايق أوي من الحته دي هو لان هو يحب ينسب الى الى منقر هو منقري فيقول لا جزى الله خيرا من سماني تبوذكي أنا مولى بني منقر إنما نزل داري قوم من أهل تبوزك فسموني تبوزكي وأنا مالي ومالهم أنا من قرية يا جماعة فكانوا يقولوا التبوزكي وكان يكره هذا جدا رحمه الله ورضي الله عنه
فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتنسم اسمع لخير نصيحة من